قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
منتجات الوان احكم وشوف بالعقل يا انسان اصناف كتير ماليه المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات منتج الليلة الحقيقة منتج خطير جدا أنا بعتبره من أعظم أسباب الفساد الذي انتشر في هذا الزمان وعشان كده خطاب النهاردة لأخت الفاضلة اللي مقامها عالي وغالي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى لقائنا النهاردة مع منتج لازم تقاطعيه بالله عليك هو منتج التبرج والتبرج مصيبة كبيرة ابتليت بها الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا عايز أبدأ درس الليلة دي بمشهد عجيب جدا حكاه لنا المولى عز وجل مشهد من مشاهد أهل النار لكن ربنا حكاه لنا مسبقا عشان نحذر منه آه، يوم القيامة الناس بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين الخلق فريق في الجنة ربنا يجعلنا منهم وفريق في النار ربنا ما يجعلناش منهم فلما يخش أهل النار ويجلسوا في النار بيتعذبوا ويعني ربنا يعافينا ويعافيك فجأة يلاقوا خزنة جهنم جايبين منبر وحطوا المنبر جوه النار وفجأة جه واحد ماشي قاطع الصفوف كلها وماشي متجه للمنبر وطلع درجة واثنين وثلاثة وفجأة ابتدى يتدور وأول مرة الناس تشوفه ده مين؟ ده إبليس قايم يخطب خطبة في النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أخت الفاضلة هيجي الشيطان يوم القيامة يقول لك أنا اللي ضحكت عليكي أنا اللي قلت لك اوعي تلبسي الحجاب لأن شكلك هيبقى وحش فيه أنا اللي قلت لك اوعي تلبسي الحجاب لأحسن مش هتتجوزي ولذلك قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إيه هو ظن إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين فكم من باب شكر النعمة والنعم اللي ربنا أنعم عليك أن أنت تلبس الحجاب عشان كده قبل ما أبدأ لقاء الليلة دي بالله عليك عايز أقول لك حاجة واحدة بس حسي وأنا بكلمك أن اللي بيكلمك ده أخوك اللي خايف عليك لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نخاف على الناس كلهم مش على المسلمين وبس حتى على الكافرين ازاي خاف على الكافرين ازاي النبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين النبي كان بيخاف على الكافر انه يموت كافر والحديث في البخاري لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمرض هذا الغلام اليهودي ذهب اليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه وهو خائف أبوه يهودي برضه فنظر إليه أبوه وقال قطع أبا القاسم فنطق الغلام الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإذا بالحبيب المصطفى يخرج وهو مبتسم يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ولذلك قال جل وعلا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هتموت نفسك يا رسول الله من الحزن والأسى على الكفار إن هم ما أسلموش النبي علمنا ان احنا نكون مشفقين على كل الدنيا ديت عايزين الدنيا كلها تدوق طعم الطاعة وتخش جنة ربنا سبحانه وتعالى أختي الفاضلة أنا عارف أنك ياما عشتي وياما اتمتعتي وياما هتعيشي وتتمتعي لكن أكيد أنا هقول لك حاجة أن أسعد يوم هيمر عليك في عمرك كله يوم ما ربنا يحبك ويرضى عنك وربنا هيحبك يوم ما تتوبي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واوعي تنسي أن أفضل يوم هيمر عليك يوم ما ربنا يتوب عليك لأن النبي قال لكعب بن مالك حينما تاب الله عز وجل عليه لما تأخر عن غزو تبوك ونزلت توبة الله عليه قال له أبشر يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك عشان كده بقول لك أنا عارف إن الدنيا بتغر وبتشد الإنسان وأنت عايز تعيش وتقضي حياتك وتحس إن الجميلة لكن صدقيني لو حسيت إن الجميلة في لبس التبرج أكيد هتكوني أجمل ألف مليون مرة وأنت بتطيعي ربنا سبحانه وتعالى اوعى تغتر بدنيا لو جمعت المال هو أنت هتكوني أغنى من قارون فين قارون ما مات لو كنت أجمل واحدة في الدنيا عمرك هتكوني أجمل من سيدنا يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن وهو برضه مات لو كنت أقوى إنسانة في الدنيا هتكوني أقوى من سيدنا موسى برضه مات لو كان ليكي قدر في الكون ده كله هيكون قدرك أعظم من قدر النبي محمد برضه مات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ولذلك اطلب الجنة اطلب الجنة في الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لعطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة قال بلى قال هذه المرأة السوداء هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك قالت بل أصبر أنا عايزة الجنة لكن بس عايزة لما يجيني صرع جسمي ما يتكشفش رغم أن هي في حال الصرع معذورة يا جماعة ورغم ذلك فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أنها إذا صرعت لا تتكشف فكانت تصرع ولا تتكشف وفازت بدعوة النبي لها بالجنة صلى الله عليه وآله وسلم أخت الفاضلة أنا عارف كويس أيوه والكلام ده بقوله من قلبي والله أنا عارف إن الأخت اللي ماشية في الشارع بالميك اب والكعب العالي والمكياج وال... وال... والتسريحة اللي مش عارف عاملة إزاي والبرفانات أنا عارف إن دي مش أنت أنت أكيد أفضل من كده ألف مليون مرة لكن الشيطان بس هو اللي أغواك إن أنت تعملي كده وأكيد إن شاء الله مع كلمة طيبة إن شاء الله تسمعيها أكيد هترجعي وأكيد هتكوني إن شاء الله في رحاب المؤمنين اللي ربنا أمر إن احنا نكون في رحابهم بفضل الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وظيفتي النهارده اسمعك الكلمه الطيبه، وظيفتي النهارده اسمعك احن كلمه تسمعيها، كل اللي اقدر اقوله لك في بدايه اللقاء بالله عليك انا بقدم لك النهارده دعوه للجنه، تقبلي؟ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، هترفضي دعوه النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، قالوا من يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى، طب هعرض عليك عرض اجمل من كل ده، ايه راي حضرتك؟ لو عرضت عليكي انك تيجي تشتغلي في شركه الشركه دي هتديكي كل شهر 10000 دولار بس بشرط تكوني لابسه الحجاب بالله عليكي وخليكي صادقه مع نفسك هتوافقي قولي لي طبعا ودي محتاجه كلام طب ما تستخير ربنا اه طبعا هستخير بس برضه انا من- في النهايه برضه ان شاء الله هشتغل طيب يعني ال 10000 دولار دول كويسين قوي مقابل الحجاب اه طبعا كويسين جدا جدا الله امال لما ربنا عرض عليك الجنه مقابل الحجاب رفضت ليه خدت بالك من الموازنه عامله ازاي ان احنا ممكن ننظر لحطام الدنيا البسيط ونجري وراه وقدامنا جنة عرضها السماوات والأرض غرس كرامتها الرحمن جل وعلا ورغم ذلك كتير من الناس زهدوا في جنة الرحمن أنا عارف يا جماعة أن فتنة النساء فتنة كبيرة جدا النبي قال عنها قال ما تركت بعد فتنة أضر على رجال من النساء وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء عشان كده أعداء الإسلام أخت الفاضلة بالله عليك ركزي في الحتة دي أعداء الإسلام ملقوش طريقة ينخروا بها في الإسلام ويهدموا بها الإسلام إلا من خلال إفساد المرأة المسلمة ليه؟ لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر يعني أنت المجتمع كله أنت المسلمين كلهم أنت اللي بتنتجي لنا الأجيال وبتخرجي لنا الرجال والأبطال فقالوا نفسد المرأة ولذلك قال أحدهم صراحة بلا حياء وبلا خجل قال كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله المدافع ولا الصواريخ عشان كده ممكن واحدة تسألني دلوقتي تقول لي طب انت بقى عمال تقول لي الحجاب الحجاب هو ليه ربنا ما فرضش الحجاب على الرجاله وبلاش الستات هقول لك السبب سؤال وجيه طبعا وياما سمعناه قالوا يعني اشمعنى الستات بس هم اللي يتكلفتوا يعني ويتعملوا طب ما الرجاله هم كمان لان ألف رجل ما يقدروش يفتنوا امرأة واحدة لكن امرأة واحدة تقدر تفتن ألف رجل عرفت قد ايه انت خطيرة قد ايه انت ممكن ليك يكون ليك تأثير عظيم جدا في الخير وفي نفس الوقت ممكن يكون ليك تأثير في الجانب الثاني ربنا يجعلك يا رب مفتاح للخير عايز اسألك سؤال صغير ورد برضه على نفسك بصدق واخلاص لو عندك لؤلؤة غالية جدا نادرة حاجة كده بقى من اللي تساوي مثلا 5 مليون ولا 6 مليون ولا 10 مليون ونادرة بالله عليك هتمشي تحطيها قدام الناس تقول كله يلا يلا كل الناس تتفرج على اللؤلؤه ولا هتخبيها؟ طبعا اكيد هتخبيها ويمكن تروح لاكبر بنك في العالم وتقول له لو سمحت عايزك تحطها لي في الخزنه عندك وتديني المفتاح وتعمل لي آه، يعني عقد بشيل اللؤلؤه دي عندك لان دي لؤلؤه غاليه. انت اغلى من كنوز الدنيا كلها انت اغلى من اي كنز ومن اغلى لؤلؤه في الدنيا عايزين نداريكي مش عايزين الناس تشوفك انت لما بتروحي تشتري ورد بتشتري ورد من الناس حاطينه على ال- على ال- على الرصيف كده ولا بتخش عند محل ورد حاطط الورد في فاترينا ومداريها عن عيون الناس علشان مش كل واحد يشم الورديه ديت انت اغلى من كل دولت بفضل الله وكلما ازدادت قيمه الشيء وكلما ازدادت الحاجه لاخفاء هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا لما تكلم عن الحور العين قال حور مقصورات في الخيام السؤال اللي عايز اساله لك قبل ما ندخل بالفاصل انت بتحب ربنا انا واثق والله اوعى تقول انت بتتهمني لا والله انا واثق انك بتحب ربنا وواثق تماما يقينا والله ان انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بس السؤال ليه ما بتسمعيش كلام ربنا وليه ما بتسمعيش كلام النبي ما انت لو بتحبيهم لازم تسمعه تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا الامر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطعته ان الحبيب لمن يحب مطيع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لو ربنا حبك هيسعدك دنيا واخره بجد يقينا شفت لما ربنا سبحانه وتعالى حب يعني امرأة فرعون خلاها تشوف أسرها في الجنة قبل ما تموت ولما حب خديجة رضي الله عنها وارضاها أرسل لها جبريل عشان يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب تعال نكمل حديثنا مع حضرتك عن موضوع التبرج وإن احنا ربنا يجعلنا سبب إن شاء الله إن أنت تلبسي حجاب الليلة دي ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوق الرفوف المنتجات فوق الرفوف المنتجات ألوان احكم واشوف بالعقل يا إنسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إخواني وأخواتي مرحبا بكم مرة أخرى عايز أقول لأختي الفاضلة العزيزة الغالية اللي ليها قدر وقيمة و- و- وغلاوة عندنا لا تخطر على قلب بشر زي ما قلت لك قبل ما نطلع للفاصل بتحب ربنا بتحب النبي ليه ما بتسمعيش كلامهم عايز أقول لك مشهد حلو قوي قوي هيأثر فيكي جدا عبد الله بن جحش صحابي جليل هو وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في يوم من الأيام قبل غزوة أحد قبل ما يخشوا الغزو مباشرة قالوا إيه رأيك ايه رايك ما تيجي نتمنى كل واحد فينا يتمنى فسعد بن وقاص قال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرج قوي جدا شديدا باس اقاتله فيك فاقتله واقتل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بقى هو يقتلني فقال عبد الله بن جحش اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك ومش هصبر انا مشتاق للقائك يا رب اقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك مش كفايه علي ان أنا اتقتل ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع انفي ويقطع اذني ويبقر بطني ويفقع عيني فاذا لقيتك يوم القيامه قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله انت اتعمل فيك كده ليه اكون من اجلك فتقول صدقت فحصل نفس اللي اتمناه عبد الله بن جحش مر عليه سعد بن أبي وقاص بعد الغزوه قال صدق الله فصدقه الله اختي الغاليه عبد الله بن جحش كان بيتمنى يتقطع حتت ابتغاء مرضات الله وانت مش عايزه تلبسي حجاب هو يتقطع حتت وانت مش عايزه تلبسي حجاب النبي بيقول كنت أتم اتمنى ان اقتل فارد مره اخرى ثم اقتل ثم ارد ثم اقتل كل دوت النبي بيتمنى يحصل له وانت ما تتمنيش ان انت تلبسي حجاب اخت الفاضله فاكره حضرتك في غزوه بني قينقاع ايه سببها سببها ان امراه مسلمه راحت تشتري ذهب من واحد يهودي هذا اليهودي خبيث جالها حاول ان هو يكشف وشها فرفضت فعمل ايه ربط طو- طرف الطوب بتاعها من ورا في طرف الطوب من فوق فلما قامت انكشفت رجليها فراها مسلم غيور فصرخ وقام دخل على اليهودي فقتله فاليهود اجتمعوا عليه فقتلوه بسبب كشف رجلين واحده مسلمه قوم النبي جيش كامل عشان يغزو بني قينقاع واجلاهم جميعا عن المدينه اظن النبي لو شاف اللي احنا فيه دلوقتي هتقوم الحرب العالميه الثالثه يعني مش هينفع بقى لا غزوه بني قينقاع ولا غيره من ال- من التبرج السائد ده الان في مجتمعات المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله عايز اقول لك كلمه ثانيه حلوه قوي بالله عليك بهمس فيها بيها في ودانك انت عايز تعرفي انت غالي عند ربنا ولا لا اكيد اي انسان في الدنيا حتى لو كانت واحده متبرجه اكيد نفسها تبقى غاليه عند ربنا لو انت غالية عند ربنا شوفي ربنا مخليكي فين إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك لو ربنا سبحانه وتعالى وفقك أن أنت تبقي محجبة هو ده مقامك عند ربنا لو متبرجة برضه هو ده مقامك عند ربنا شوف أنت عايزة مقامك يبقى فين بقى حاجة تانية عايز أقولها لك ان انا وانا بكلمك عن الحجاب انا مش بكلمك عن الدين كله يا اختي انا بكلمك عن الف به اسلام ابجديات اسلام الف به انت احنا دلوقتي بنتكلم عن كي جي 1 اسلام لسه هنخش نلتزم لسه هو بعد الحجاب هو الحجاب اخر حاجه ده اول حاجه وبعدها في الصدق والاخلاص والصلاه والعباده وطاعه الزوج وبر الوالدين وصله الرحم خير كبير عايزك تعمليه ده انا بكلمك عن الف به ولذلك خدي بالك من حاجه اقرف سيرة النبي عليه السلام واقرف سيرة الصحابة واقرف كل التراجم لا يمكن تسمعي ولا هتسمعي عن واحدة واحدة كانت متبرجة في عهد النبي ولا يمكن هتسمعي عن واحد كان تارك للصلاة في عهد النبي ولذلك عمرك ما تسمعي عن خطبة أو درس للنبي عن ترك الحجاب ولا عن خطبة للنبي عن ترك الصلاة لأن دي مسلمات يا أختي مسلمات ما فيش مسلمة مش محجبة ما فيش مسلم ما بيصليش ده ده مش ممكن ده من المحال ولذلك دي ألف به إسلام سبحان الله فوق ده كله انا مش عايزك تتحجبي وبس ده انا عايزك تشترك الليله دي بالله عليكم وناخد اسمك ونأيدك ان شاء الله عايزك تشتركي في شركه التامين على الحجاب مش على الحياه لا على الحجاب لان شركات التامين محرمه لكن احنا عايزين الح... التامين الحلال بقى تامين على العباده وتامين على الحجاب ايه التامين على العباده هتصومي هتصلي ادعي واحده تانية انها تصوم وتصلي يبقى في ميزان حسناتك يبقى انت كده امنت على طاعتك طيب هتتحجبي ادعي واحده تانية تتحجب علشان هي كمان تبقى في ميزان حسناتك يبقى انتوا الاثنين مع بعض تبقى في ميزان حسناتك بفضل الله وانا اذكر ان مدرسه ما شاء الله ذكيه جدا مره دخلت الفصل وكان الفصل فيه حوالي 15 بنت 14 واحدة محجبة وواحدة بس هي اللي متبرجة فحبت تدعو البنت هتدعوها ازاي هتقول لها ايه ده مش عيب عليك يا بنتي تبقى كل زمايلك محجبات وانت الوحيدة اللي متبرجة كان يبقى اسلوب غليظ قوي لكن عملت ايه بقى دخلت قالت كده كده يا بنات مش عيب عليكم حرام عليكم تخشوا الجنة وتسيبوا اختكم حبيبتكم معقولة فالبنت قالت لها ايه ده يا ابله هم عشان لابسين حجاب يخشوا الجنة قالت لها طبعا يا حبيبتي وهم عايزين يخشوا الجنة من غيرك قالت لها لا والله من بكرة هاجب الحجاب ان شاء الله عشان اخش الجنة معاهم اخويا وحبيبي واختي الفاضله لسه ما تاثرتوش بالكلام عن الحجاب لسه ما جاش عندك العزيمه ان انت تلبسي الحجاب طب انا عايز اقول حاجه بقى الرجاله بقى اللي قاعدين قدامنا بقى اللي بيسمعوا الكلام عن الحجاب ومعلش بقى عايزين نحمل عليكم شويه ربنا بيقول ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أخويا وحبيبي النبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بالله عليك بحملك أمانة بقى اسمع الحلقه ديت ووصل الكلام اللي سمعته دوت لزوجتك لبنتك ل- ل- لاختك لاي واحده من محارمك مش محجبه خليها تتحجب بس عايزين بقى يعني نكون في يعني وكذلك جعلناكم امه وسطا عايزين تكون في الوسط ما يجيش واحد يقول لي بس انا سخنت خلاص بقى ودماغي يعني ودم فارد دلوقتي وهروح البيت ويا اما تتحجب يا اما ابج بطنها لا إحنا مش عايزين كده وبرده مش عايزين في المقابل برضه واحد يعني يكون مرحرح قوي على الاخر يروح يقول لزوجته انا يا حبيبتي انا عايز اعرض على حضرتك امر يعني خير يعني عايزك تتحجبي لا مش هتحجب لا هتتحجبي لا مش هتحجب حنفي خلاص يا حبيبتي اتحجب انا لا يعني ايه يعني مش عايزين يعني لا كده لا افراط ولا تفريط عايزين المساله تبقى تبقى في الوسط ربنا يبارك فيك اعرض عليها واقنعها ومش معنى ان هي ما اقتنعتش ما تلبسش الحجاب ده امر واجب يا مسلمات اخواتي اللي انا خايف عليكم والله وقلت لك في اول الدرس انا اخوك اللي خايف عليكم ومشفق عليكي واتمنى ربنا يجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه عشان كده بيقول الحجاب الحكايه بالستر والحياء بفضل الله سبحانه وتعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انا عايز اقول لك ثلاث مشاهد في عجاله سريعه وانت احكم على نفسك المشهد الاولاني انت ماشيه مع والدك والدك راجل مصلي ومحترم ما شاء الله وانت لا ماشيه بلبس يعني لابسه ستريتش وباضي وحاطه مكياجات وعامله شعرك في الخلاط المهم يعني ايه وماشيه مع والدك قابلت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة لقيت النبي قدامك ف... والدك طبعا فرحان جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راح خده بالحضن وبس ايديه وبس راسه و... فالنبي بيسأله مين اللي معاك ديت فقال له دي بنتي مسلمة يا رسول الله وبتحبك هتبقى مكسوفة من النبي قولي لي طبعا طبعا هبقى مكسوفة جدا من النبي طب ما ربنا شايفك ليه مش مكسوفة منه واضح ادي اول مشهد المشهد الثاني النبي جاي لك زياره النهارده مخصوص لبيتك عشان يطمن عليك ويطمن على دينك هتقابليه بايه بالله عليك هتلبسي حجاب ولا هتقابليه بالاسترتش طبعا هلب- هلبس الحجاب طب ليه ما ما ربنا برضو مطلع عليكي المشهد الثالث هتروحي تقابلي النبي يوم القيامه على الحوض هيشوفك وانت متبرجه هيسقيكي ولا هيمنع هيدعي لك ولا هيتبرأ منك هتشربي هتاكلي من زيادة كبد الحوت التي أعدها الرحمن الرحيم جل وعلا ولا هتتحرمي منها هي دي المسألة ودي الثلاث مشاهد اللي عايز أقولهم لك تعالوا نشوف مساوئ التبرج هقولهم لك بسرعه كده في 11 نقطه عشان الموضوع ده بالذات المنتج ده بالذات معلش هياخد معانا حلقتين مش هينفع حلقه واحده ده من باب خوفنا اصلا ده ده انت ده انت المجتمع كله ده احنا لو اتكلمنا المجتمع عن يعني 8 عن عن حلقه واحده او في حلقه واحده لازم نكلمك انت في 30 حلقه انت المجتمع كله انت اساس المجتمع واساس صلاح المجتمع عشان كده محتاجين نكلمك كتير هنتكلم في الحلقه دي والحلقه اللي جايه التبرج ومغبته التبرج دعوة إبليس تخيلي حضرتك لما بتتبرجي أنت بتستجيبي لدعوة إبليس قال جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما أدي رقم واحد رقم اثنين التبرج من صنع اليهود كل الموديلات اللي طالعة دي كلها من صنع بيوت ال- ال- ال- بيوت الأزياء اليهودية ثالث حاجة التبرج من عمل الجاهلية قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فالتبرج ليس فقط هو لبس الع- العريان فقط بل الخروج بغير مناسبة أو بلا ضرورة أيضا يعتبر من التبرج كما أخبر المولى عز وجل رقم أربعة تخيلي حضرتك أن التبرج بيجلب اللعن أي الطرد من رحمة ربنا النبي لما وصف المتبرجات كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح آخر- ألف آخره إيه قال إلعنوهن فإنهن ملعونات والله العظيم أنا ما ارضركش الكلمة دي أنا ما ارضركش إن النبي يقول عنك إلعنوهن فإنهن ملعونات ليه؟ ليه انت تتحملي حاجه زي كده وده النبي النبي اللي مش هيقول الكلمه دي من فراغ صلى الله عليه وسلم ده ربنا قال عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين خمسه التبرج من اسباب اشاعه الفاحشه دي حقيقه ماشي عريانه الشباب بيتاثروا بيروحوا يفرغوا الطاقه دي عياذا بالله في الحرام رقم ستة التبرج بيجعل المرأة سلعة رخيصة فعلا بجد المرأة كل لما تكون لابسة حجابها ملكة ماشية على الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى وكل لما تكون ماشية اللي ما يشتري يتفرج بتكون فعلا رخيصة وهينة في عيون الناس رقم سبعة التبرج من أسباب انتشار الأمراض وشيوع الفواحش في المجتمع دي حقيقة التبرج رقم 8 سبب لنزول العقوبات وما ظهرت الفاحشة في القوم وحتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون التي لم تكن مضت في أسلافهم التبرج من علامات النفاق ترضي أخت المسلمة إنك تكوني من عل... يكون فيك علامة من علامات النفاق قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند صحيح وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات رقم عشرة التبرج سبب للحرمان من دخول الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى هترفضي تلبسي الحجاب هترفضي تخش الجنة ليه آخر حاجة التبرج يقود إلى النار وبه أختم الحديث قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا أخت الفاضلة ما زالت الصفحة مفتوحة هنلتقي بكرة إن شاء الله برضو مع التبرج وهنتكلم عن شبهات المتبرجات ونحل المشكلة عشان تلبس الحجاب أتركك في رعاية الله إن شاء الله تلبس الحجاب من بكرة الصبح جزاكم الله خير على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء فانك بيلمع من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان فوق الرفوف المنتجات الوان احكم واشوف بالعقل يا انسان الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون الامر مش محتاج سكان قضى معانا المنتجات وتوب واندم على اللي فات من قبل ما يفوت ال-